بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة
يا رب حمدا ليس غيرك يحمد يا من له كل الخلائق تصمد أبواب غيرك ربنا قد أوصدت ورأيت بابك واسعا لا يوصد الموحدون بنور وجهك آمنوا عافوا بوجهك نومهم فتهجدوا قالوا الحب والهوى هل تعلو له أم أنت في درب الهوى متجلد قلت المحبة للذي حمل الهدى فحبيب قلبي في الحياة محمد اللهم صل على المعصوم اللهم صل على حامل لواء العز في بني لؤي وحامل الطود المنيف في بني عبد مناف بن قصي المعلم الجليل المؤيد بجبريل المذكور في التوراة والإنجيل وصل اللهم على صحابته وآل بيته الغر الميامين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فيا شباب الجيل للإسلام عودوا فأنتم روحه وبكم يسود وأنتم سر نهضته قديما وأنتم فجره الزاهي الجديد فيا شباب الإسلام أنتم أنتم أنتم حبال الإسلام وعصيه نباله وقصيه أوسه ودوسه خزرجه وخزرجه وأوسه فلئن شهد التاريخ أوسا وخزرجا فلله أوس قادمون وخزرج ثم أما بعد تتشرف أسرة الإصلاح والتجديد بكلتي الزراعة والعلوم بالتنسيق مع اتحاد الطلاب باستضافة فضيلة الشيخ الدكتور حازم شوبان ليجدد في قلوب شبابنا روح الأمل والتفاؤل ويثبت لهم أنهم أمل هذه الأمة وخير ما نستهل به كلامنا آيات من كتاب ربنا وأخونا العباس نصر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكنن لكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يصيغه ويأتيه الموت من كل مكان ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا لله در القائل تاريخ الأمم في الكتاب تاريخ الأمم مسطور لكن تاريخ مصر منظور سل ميدان التحرير ينبيك كيف صنع شبابنا التحرير يا مصر وحنيني وينشدنا أخونا محمد المصري فليصبر
الله الله يا ربي الله الله ومن قلبي علت وضى كده من الها أم صلى الفجر ولف في مصر وحواريها الله الله على الأزهر الله الله الله أكبر أم الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصفها أنا مش هنصفها وكفيها الله الله يا رايحين على مصر مين يبعت سلامي في كلمتين يا أهل الله مشتاق لناسها الطيبين ودي يا ما فيها مخلصين يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاء ده أنا والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله الله الله يا ربي الله الله ومن قلبي علي توضى كده من الها أم صلى الفجر ولف في مصر وحواريها الله الله على الأزهر الله الله الله أكبر أم الدنيا كمن واكتر لو قلت وصفها أنا مش هنصفها وكفيها الله الله مصر اللي زارها الخليل سيدنا ابراهيم ونهار وليل مشي فيها فيها استجاب رب العباد لما دعاه موسى الكليم عاش فيها والسيدة العذراء اجتازت الصحراء خطويها واللي كبر على أرضها يوسف نبي وصديق وحماها الله الله الله الله يا ربي الله الله ومن قلبي علت وضاه كده من الها أم صلى الفجر ولف في مصر وحواريها الله الله على الأزهر الله الله الله أكبر أم الدنيا كمن واكتر لو قلت وصفها أنا مش هنصفها وكفيها الله الله وقالوا لي عنها كلام خلانا أقول يا سلام ده أنا يا اللي لفت سنين وسنين وشفت ناس تانيين وتملي ألاقي ناس بتقول جمالها غير معقول وهو بالي حسيت وانا بين أهلها بحاجات تخلي العقل يطير الله الله الله الله يا ربي الله الله ومن قلبي علي توضى كده من الها أم صلى الفجر ولف في مصر وحواريها الله الله غير غير هو في نشيد تاني هو من نجاح حنيني ان شاء الله مش هطول عليكم يا إله العالمين حنيني دائم والقلب شاك عليل شاك عليل سال دمعي يا إلهي ولولا غربتي ما كان دمعي يسيل دمعي يسيل غربتي نجوى ونيران شوقي وأساباك وليل طويل غربتي نجوى ونيران شوقي وأساباك وليل طويل ولك الأمر وما لي رجاء غير أن تسعى إليك السبيل يا إله العالمين حنيني دائم والقلب شاك عليل شاك عليل وإذا ضاقت فنجوى دعائي حسبي الله ونعم الوكيل وإذا ضاقت فنجوى دعائي حسبي الله ونعم الوكيل يا إله العالمين
جزا الله أخوانا خير الجزاء ومع نصيحة الشباب والترحيب بفضيلة الشيخ الدكتور حازم شومان مع دكتور يونس سلك رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد معاشر الشباب طلاب كلية الزراعة والعلوم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته إن الناظر بعين البصيرة في من حوله وفيما حوله من أحداث متلاحقة لا يرى حتما ولا بد من وقفات واعية مع أنفسنا ومع من حولنا وخاصة الشباب فهم أهم دعائم الأمة وبناة المستقبل وحملة المسؤولية وإننا إذ نوجه كلماتنا هذه إليكم نستلهم تلك الكلمات من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن عمري فيما أفناه وعن شبابي فيما أبلاه وعن علمي فيما عمل فيه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه فعطف النبي عليه السلام الخاص على العام لبيان أهمية ذلك الخاص ألا وهو الشباب فمع أن الشباب فترة من العمر لكنه خصه النبي عليه السلام بذكر خاص فقال وعن شبابي فيما أبلاه والمسترشد بذلك الحديث النبوي الشريف لا يعلم تماما فضل وأهمية هذه الفترة الهامة في حياة الفرد المسلم لكي يكون نافعا وبناء وعونا لأمته على النهوض والتفوق وخيرة الأمم ولنا في شباب سلفنا الصالح الأسوة والقدوة الحسنة فلا يكفي أن يكون الشاب ملتزما بشرع الله دون أن يكون فعالا وإيجابيا تجاه دينه ومجتمعه ووطنه بل لا بد أن يكون متفوقا في دراسته فمتميزا بعلمه وخلقه نافعا لدينه ووطنه ولا أريد أن أطول عليكم في هذا المجال فقد قدم إلينا فضيلة الشيخ الداعية الدكتور حازم شومان الذي نزل أهلا وحل سهلا لكي يمتعنا ونعيش معه بتلك الدقائق الجميلة بإذن الله تبارك وتعالى ليحدثنا عن الشباب ودوره في بناء الأمة داعين الله تبارك وتعالى أن نجعل هذه الكلمات في ميزان حسناته وأن ينفعنا الله تبارك وتعالى وإياكم بها إنه ولي ذلك والقدر عليه فلتفضل مشكورا مجرا بإذن الله تبارك وتعالى ورحمة الله وبركاته صحيتم الساعة بقت 11 اهي الله المستعان ال- يعني الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله لبيك يا ربنا وسعديك والخير كل الخير في يديك والشر ليس إليك نحن بك وإليك تباركت وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فمرحبا يعني ب يعني إخواننا شباب جامعة اسكندرية وأخوات جامعة اسكندرية يعني ربنا يبارك فيكم يا إخواني آه، يعني آه، يعني أيا مكان بقى يعني إخواننا وشبابنا وأخواتنا يعني أصولنا كلها من اسكندرية ولا لأ اسكندرية لها موقع كبير قوي في القلب يعني أنا أيام حتى امتحانات البكالوريوس بقيت أسيب المنصورة أصلي الفجر في المنصورة يا دوبك أقعد جلسة الضحى وأقوم راكب اسكندرية أيام الامتحانات وأقوم راكب اسكندرية أجي هنا أقعد على البحر أذاكر يعني لحد مثلا خلاص بقى اليوم ما يخلص واقوم راجع تاني لحد ليله الامتحان لحد ليله امتحانات البطنه يعني فعلت هذا من شده جمال يعني هذه المدينه وشده جمال آه، كل شيء فيها فالواحد له ذكريات جميله في اسكندريه في كل مكان فيها ربنا يبارك فيكم يا اخواني وربنا يسددكم جميعا وربنا يجوزكم يا شباب ربنا يجوزكم الشباب نفسهم يعني يعني لما ال- عمر بن عبد العزيز تولى الخلافة فرضي رحمه الله فلما تولى الخلافة كان سنتين وخمس شهور بس يعني ولكن أعاد أخلاق الشريعة ومبادئ الشريعة فقالوا له يا أمير المؤمنين فاضت الخزائن الخزائن مليانة أموال ومليانة فلوس فقال لهم زوجوا كل من لا زوج له تخيلوا بقى لو الأيام دي بقى الشريعة اتطبقت بقى جايين بقى الكلية بكرة كده لقيت يافطة كبيرة كده كل واحد أجازة أسبوعين يروح يدور على عروسة والمهر والشبكة والقايمة وكمان لو طلق بقى بعد كده المؤخر والنفقة على حساب الحكومة تبقى حكومة full option زوجوا من لا زوج له يبقى الشباب كلهم هيتجوزوا والبنات كلها تتجوز وهنخلص منكم زوجوا من لا زوج له فقولوا بعد فترة خلاص جوزنا الشباب فاضت الخزائن قال لهم فأعطوا دابة لكل من لا دابة له عربية لكل مواطن ونعمل parking بقى في الكلية بقى كل واحد داخل العربية بتاعته قالوا له يا امير المؤمنين فاضت الخزائن قال لهم ادوا ديون كل من عليه دين ادوها قالوا له يا امير المؤمنين فاضت الخزائن انت عاش اقتصاد رهيب في ظل شريعه الله سبحانه وتعالى فقال اذا فانثروا الحب على رؤوس الجبال حتى لا يقال ان الطيور جاعت في بلاد المسلمين يعني زرعنا الجبال لما كنا معدين ربنا ومع شريعه ربنا الوقت طبعا 95% من بلد حضراتكم صحراء جرداء يعني احنا هنا من يعني الندوه يعني قسمه ما بين كليه زراعه وما بين كليه علوم يعني اخواننا في كليه زراعه يعني لما الواحد بيركب طياره بيحزن والله يا اخواني بيحزن وهو رايح السعوديه ولا رايح اي بلد بقى في شرق مصر ولا حاجه الد- الدنيا كلها صحراء ما فيش غير اللون الاصفر ما فيش امريكا زرعوا الجبال واحنا للاسف الشديد قاعدين نجري ورا الشرق شويه ورا الغرب شويه لحد ما يعني البلد بتاعتنا بتضيع ربنا يرد مصر الى شرع الله ردا جميلا فربنا يجوزكم يا شباب برضه كان احد ال احد ال يعني من بنجلاديش او الهند او باكستان حته من هناك كده يعني والناس دي هناك روحانيتها عاليه قوي قوي يعني فكان مسافر يعني بيحج او بيعتمر فقعد يطوف حوالين بيت الله الحرام في عز الظهر عز الظهر ده انتوا ما شفتوش حر السعوديه ما حدش منكم جرب مكه الساعه 12 الظهر دي معناها ايه يعني ممكن الواحد وشه يتحرق من شده الحراره بس لو مشي كده عادي يعني فقعد يطوف حوالين الكعبه وهو مش هنا خالص بقى يا رب الجنه يا رب يا رب هور عين يا رب هو عايز يتجوز بس في الاخره يا رب الجنه يا رب يا رب هور عين يا رب فقعد يلف سبع شوط 14 شوط 21 شوط 70 شوط ومفيش فايده قاعد يا رب الجنه يا رب يا رب هور عين يا رب فيعني في الاخر جاله ضربه شمس فوقع من طوله فخدوه المستشفى فالمستشفى بقى قدام الحرم على طول يعني صحى من النوم بقى من يعني من اثار ضربه الشمس فلقى الستاير بيضه وسراير بيضه والملاهات بيضه وكل الجنه ربنا اداني الجنه فالممرضات بيحسبوه عنده بقى حاله عصبيه ولا حاجه فداخلين يهدوه فلا داخل الممرضات لابسين ابيض عليه هو عين ربنا ادانا الهور العين فيعني ربنا يزوج الصالحين بالصالحات ويزوج الصالحات بالصالحين وابشروا يا شباب كلها ان شاء الله 10 سنين 15 سنه 25 سنه ان شاء الله باذن الله بعد الثوره الامور تحسنت فان شاء الله في امل قبل ما الشباب يموت يتجوز ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى ال ال كنا عايزين نتكلم يا اخواني يعني بصراحة يعني الحديث مع الشباب حديث ذو امال والام الواحد لما يعني بيلف الوقت في مصر او يعني يتحدث مع الشباب الوقت احنا في ازمة حقيقية يا اخوانا مصر في خطر حقيقي خطر حقيقي في البلد ده ومصر امل للامة كلها وانتوا امل لمصر يعني انتوا امل امل للامة انتوا امل للاسلام هو حد يقلل قيمتك عند نفسك هو حد يقلل قيمتك عند نفسك انت انتوا دينكم مستني منكم كتير قوي انتوا امل كبير قوي قوي قوي يا شباب لدينكم اكبر مما تتخيلوا واكبر مما تتصوروا عشان كده كل واحد منكم لازم يبقى على قد المسؤوليه دلوقتي روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال انما الدنيا لاربعه نفر الد- انما الدنيا هو الموضوع كله اللي الناس بتجري فيه ده هو اربعه اربع حاجات رجل اتاه الله علما ومالا عارف ربنا عنده علم وعنده فلوس فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه يعني ماشي صاحب يستخدم امكانياته ومواهبه وماله وشهادته وكل موهبه ربنا اداها له في سبيل دين ربنا ورجل اتاه الله علما ولم يؤتيه مالا هو عارف ربنا بس معهوش امكانيات زي الشاب التاني معهاش امكانيات زي زميلتها التانية فهو يقول لو ان لي مالا مثل فلان لعملت فيه بعمله لو معايا بس زي ده اه لو بعرف اكتب شعر زي فلان اه لو انا بعرف اتكلم وسط زميلاتنا زي فلانة اه لو انا لساني طويل في الدعوة الى الله زي فلان اه لو انا معايا فلوس زي الاخ فلان اللي مسخرها للدعوة اه لو فهما في الاجر سواء الله اكبر هما الاثنين في الاجر مع بعض حصلوا بايه نيته ورجل لم يؤته الله علما واتاه الله مالا ما هوش عارف ربنا هو معاه مواهب معاه امكانيات معاه فلوس معاه شباب معاه قوه معاه صحه معاه معاه مواهب ولكن هو مش عارف ربنا سبحانه وتعالى فهو لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه عايش في الدنيا دي بالطول والعرض كده ورجل لم يؤتيه الله علما ولا مالا واحد لا عارف ربنا ولا معاه حاجه في الدنيا يبص للتاني بقى اه لو ان لي مثل فلان لعملت فيه بعملي فهما في الوزر سواء هما الاثنين والعياذ بالله في الوزر سواء يا شباب انما الدنيا لاربع شاب اتاه الله عربيه لانسر او BM فئه سبعه او C Class و موبايل polyphonic في ذاكره فيها 5000 اسم ممكن يكون 4000 منهم اسم بنت من البنات ومعاه كاميرتين واتاه الله اب بيديه فلوس بلا حساب واتاه الله غنى واتاه الله صحه وشباب وسامه فهو بيعمل ايه يلف بالعربيه مع اصحابه ويركب طقم صوت ب 10000 جنيه ويشغل اخر البومات نزلت ويفتن الناس كلها في الشارع ويركب مع ده ويركب مع دي وشاب لم يؤتيه الله عربيه لانسر ولا موبايل polyphonic ولا اب بيديله فلوس بلا حساب فيبص للتاني كده وراكب العربيه ومنطلق يقول اه لو انا عندي زيك لعملت فيه بعمل فلان فهما في الوزر سواء يا رب ده مشاش مع نفس الصحبه اللي ده مشى فيها في الوزر سواء يا رب ده ما شغلش الاغاني اللي ده مشغلها يسمع خمس شوارع على يمينه وعلى شماله فهما في الوزر سواء يا رب ده ما عملش اللي ده عمله وما طلعش الطلعات اللي ده طلعها فهما في الوزر سواء انما الدنيا لاربع بنت اتاها الله اب ما بيقولهاش انت رايحه فين وجايه منين بنت اتاها الله مال بنت اتاها الله جمال تفتن بيه اي شاب من الشباب فهي بتروح لكل يومين كوافير عشان تعمل احدث قصه تروح لاحدث محلات بتبيع اعلى كعب عالي واكتر لبس روش يفتن الشباب و و و وبنت لم يؤتها الله مالا ولم يؤتها الله اب ما بيقولهاش انت رايحه فين وجايه منين فهي تبص للتانيه كده وتقول اه لو ان لي مثل فلانه لعملت فيه بعمل فلانه فهما في الوزر سواء يا رب دي ما كشفتش شعرها وما بقتش زيها وما لبستش كعب 13 سنتي وما كلمتش 100 صاحب وصديق في الجامعه وعلى النت فهما في الوزر سواء ليه؟ عشان امنيه قلبها وشاب اتاه الله مال واتاه الله عربيه كويسه واتاه الله امكانيات يلف بالعربيه يجيب اصحابه عشان يروحوا درس ديني ويشحن المحمول بتاعه ويصحي كل زمايله للفجر وواحد تاني لم يؤتيه الله هذه الامكانيات يبص كده ويقول لو ان لي مثل فلان لعملت فيه بعمل فلان فهما في الاجر سواء يا رب ده ما ملاش بنزين عربيه عشان يلف على الناس يجيبهم الجامع يا رب ده ما شحنش كارت محمول عشان يتصل بكل اصحابه يصحيهم الفجر يا رب ده ما بذلش مجهود ده فهما في الاجر فهما في الاجر سواء يا شباب قضية قلبك فين قضية نيتك فين قضية كل واحد منا مشاعر قلبه فين انت قلبك ده ممكن يخليك في الفردوس الاعلى مشاعر قلبك مشاعر قلبك ممكن تخليك في الفردوس الاعلى لما الشباب بيعرف ربنا الامة كلها بتقوم الامة كلها بتفوق لما ارادوا ان هم يضيعوا الاندلس اسبانيا والبرتغال عملوا ايه لما ارادوا ان هم يضيعوا او ياخدوا الاندلس اسبانيا والبرتغال قالوا نشوف الشباب الاول نزلوا جواسيس من عندهم يشوفوا احوال الشباب بتاع الاندلس احوال شباب الامه فلقوا شباب قاعد على او شاب قاعد على مجرى ماء وقعد يبكي فبيقولوا بتبكي ليه قال لهم انا كل مره بجيب النشان من المره الاولى انا المره دي جبته من المره الثانيه هجاهد في سبيل الله ازاي هنصر دين ربنا ازاي رجعوا قالوا لهم بس ابعدوا عنهم الوقت مالكوش دعوه بالمسلمين الوقت مش هتقدروا تعملوا لهم حاجه ليه طول ما البنات لابسه لبس امهات المؤمنين طول ما الشباب صلاه الفجر في الجامع قد صلاه الجمعه طول ما الشباب بيجتهد في الدعوه الى الله وشايل رساله ومسؤوليه طول ما اطفالهم بيحفظوهم قران من هم صغيرين مالكوش دعوه بالمسلمين الوقت مش هتقدروا تعملوا لهم حاجه مرت سنين طب نعمل معاهم ايه طب نضيع الامه دي ازاي بسيطه ضيعوا الشباب نضيعهم ازاي زي الوقت اعملوا لهم مسلسلات الساعه 8 والساعه 10 والساعه 12 قنوات كامله للمسلسلات قنوات كامله لاحدث افلام تزح 24 ساعه متواصل بلا توقف اعملوا لهم قنوات قنواتنا نفسها مش في نفس الدرجه من الفساد اعملوا لهم قنوات مش هتقدر تغمض عينيك روتانا وشطايم و... اعملوا لهم مواقع نت سيئه بتتكلف ملايين ومحدش يعرف كله بيدخل عليها ببلاش ومحدش عارف مين اللي عمل المواقع دي او مين اللي مولها او مين اللي خلاها ببلاش او مين اللي عمل كل ده اعملوا حتى للاطفال بتوعهم قنوات تقتلوا فيه الدين في قلب الطفل من وهو لسه صغير ما يعرفش يعني ايه دينه يتوه الطفل من وهو صغير اعملوا لهم صدروا لهم لبس للبنات اللي عندهم ممكن عندنا معظم البنات هناك ما يلبسوهوش لو اخترعتوا حاجه في الفيزياء النوويه ولا في القنابل النوويه ما توديهالهمش ولو وصلتوا لحاجه في الجاز او الراب او ال metal او الروك ودوها لهم توهوهم على قد ما تقدروا احيوا كل نعره من 5000 سنه ومن 10000 سنه في بلادهم وبعد سنين نزلوا جواسيس تانيين يشوفوا الشباب لقوا شاب قاعد على مجرى مائي قاعد تعيط بتعيط ليه اصل انا حبيبتي ما عبرتنيش وسابتني وانت بتعيط ليه اصل انا معيش فلوس اجيب جل وانا ما اقدرش انزل وسط اصحابي من غير جل وانت بتعيطي ليه اصل ماما مش راضيه ان انا البس اللبس اللي انا عايزاه بتقول لي اخرك انك انت تلبسي ستريتش بعد كده ما عادش ينفع وانت بتعيط ليه اصل الفريق بتاعي ما كسبش المباراه بتاعت امبارح وانت بتعيط ليه اصل المغني اللي بحبه ما خدش اعلى البوم في التوزيع السنه دي وانت بتعيطي ليه اصل اللي انا كنت مرتبطه بيه عاطفيا ما اتصلش بيا بقاله فتره وما بيردش عليا وانت بتعيط ليه بس خلاص لو الشباب وصل للمرحله ديت خلاص اضربهم العراق وشقها ثلاث اجزاء اضربوا غزه بقنابل الفسفور ما حدش هيقدر يتكلم اذبحوا جنوب السودان وشقوها عن الامه كلها ما حدش هيقدر يعمل حاجه ليه لان الشباب بقى خلاص مشغول عن دينه البنات بقت مشغوله عندنا ما عادتش احلام الشاب لما بيحط راسه على المخده قبل ما ينام يا ترى انا رضيت ربنا ولا لا والبنت يا ترى انا قربت من ربنا ولا لا بقت الاحلام اتغيرت الافكار اتغيرت بقينا بعاد عندنا يا شباب يا اخوانا الموضوع كبير الرسول عليه السلام لما يقول انما الدنيا انما الدنيا انما دي كلمه قصر يعني ايه يعني يا اخوانا الدنيا الدنيا دي صغيره قوي الدنيا دي بسيطه قوي زي واحد حاطط شيلن على عينيه وقعد يقول لك الدنيا سودة طب ابعد الشيلن كده ده الدنيا واسعه وكبيره ومنوره وكل اللي كان سدد عليها الدنيا كلها كان شيلن مش اكتر من شيلن احيانا ممكن شاب يبقى فيه معصيه مش متخيل ان هو يلتزم ويسيبها مش متخيل ان هو يقدر يكمل في طريق ربنا ويسيبها مش متخيل ان انها تقدر تعيش من غير هذا الامر ال ال ال هذا الامر او هذا الموضوع مش متخيل الحياه من غيره هو شيلن لو بعده عن عينيه هيلاقي الموضوع بسيط يا اخوانا الطاعه كده الطاعة كل ما بتبذل فيها بتدوق لذة بتشوقك للي أعلى منها سيدنا موسى لما كلم ربنا سبحانه وتعالى فاشتاق قوي اشتاق فقال عجلت إليك رب لترضى خلاص يا رب أنا سايب الدنيا كلها وجايلك لما ذهب للقاء الله سبحانه وتعالى اشتاق أكتر قال رب أرني أنظر إليك لا ده خلاص بقى ما عادش الموضوع إن ربنا بيكلمه ده نفسه ينظر إلى الله نفسه في الأعلى هي الطاعة كده الشاب يلتزم بطريق ربنا سبحانه وتعالى يحس بسعادة غامرة يحس براحة بال غامرة يبدأ بعد كده يصلي الفجر في الجامع ياه وهو رايح وجاي يحس إن قلبه طاير يبدأ ينزل الكلية من كتر الإيمان اللي جوه قلبه يبدأ يكلم ده تبدأ تكلم دي وتكلم دي وتكلم دي يحس إن هو خلاص حد يلتزم على إيده أو يجي على إيده يحس إنه مسك حتة من السماء بإيديه زي ما ربنا سبحانه وتعالى بيقول ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا إيه صعدا صعدا يعني إيه يا إخوانا يعني النعيم بتاع أهل الطاعة متصاعد والعذاب بتاع أهل المعصية متصاعد يعني ما فيش حاجة اسمها إن لذة الطاعة بتقف أو إن شقاء المعصية بيقف الموضوع متصاعد متصاعد يسلكه عذابا صعدا واللي عارف ربنا يسلكه نعيما صعدا يفضل اللي عارف ربنا اول ما يدخل في طريق ربنا يلاقي قول الله سبحانه وتعالى ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ربنا بيقول لفتحنا عليهم بركات كل واحد هيسعدك على قد ما بيحبك يعني واحد صاحبك مثلا فقير وعايز يسعدك هيجيب لك سندوتشين فول ويجيب لك حاجه ساقعه او كوبايه شاي طب واحد غني عايز يسعدك هيجيب لك حاجه delivery combo ويجيبه لغايه عندك طب تخيل ولله المثل الاعلى ربنا يريد انه يسعدك ربنا يريد انه يسعدك لفتحنا ربنا اللي هيفتح عليك ربنا اللي هيفتح عليكي انتوا لسه يا شباب طالعين قدامكم مستقبل طويل هتتخرج امتى ما انتش عارف ها لما تتخرج هتلاقي وظيفه ولا لا ما انتش عارف هتتجوزي ايه مين ما انتش عارفه زوجك هيسعدك ولا لا ما انتش عارفه اولادك هيسعدوكي ولا لا ما انتش عارفه هتبقى ع- كل المستقبل بتاعك دلوقتي انت ما انتش عارف هيحصل فيه ايه انت محتاج ربنا اكتر ما انت محتاج النفس اللي انت بتتنفسه ربنا بيقول لك تعالى تعالى ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات بركات من السماء والارض ربنا بيوعدك بيوعدك وبيوعدك بالسعاده في الدنيا قبل الاخره لو انت اقبلت على الله عكس الوعود المزيفه زي وعود الشيطان وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم بقى الخطبه يعني اخطر خطبه في التاريخ لو الخطبه دي كانت معطيات في الدنيا كانت اتعملت سيديهات audio وفيديو و MP3 و DVD واتعملت في كل الاشكال وكل الدنيا سمعتها انما اكبر مزور في التاريخ ما نطقش غير جوه جهنم لما قضي الامر لما كل حاجه انتهت خلاص لما اهل الجنه دخلوا الجنه وذاقوا نعيمها لما اهل النار دخلوا النار وذاقوا عذابها لما كل حاجه انتهت هنا اكبر مزور في التاريخ يطلع ويعتلي منبر بالنار ويجمعوا اهل النار كانوا في الدنيا لما بيسمعوا مثلا عن خطبه او عن درس ممكن ما لا ده انا ورايا صلاه ده انا ورايا مشوار الوقت كله هيجي الوقت كله هيجي كان في الدنيا ياما سمعوا مواعظ ياما سمعوا دروس ولكن ما كانش قلبه بيتحرك النهارده لما هيسمع عنوان الخطبه ده يبقى بس قلبه هينفطر وعدتكم فاخلفتكم وقال الشيطان اللي بيخطب اكبر مزور ونصب في التاريخ الجمهور بتاعه الزناه اللي قتلوا اللي المنافقين اللي حاربوا اولياء الله المجرمين القتله الفسقه كل ده يعني نفايه البشريه يعني جهنم دي صندوق قمامه البشريه اللي ما تابش منهم وقال الشيطان لما قضي الامر لما كل حاجه انتهت ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم بقى ربنا يقول لك صلاه الجماعه ب 25 ضعف وانا اقول لك يا عم نام وابقى عوض وتسمع كلامي وتسيب كلام ربنا بقى ربنا يقول لك حجاب امهات المؤمنين وانا اقول لك عيشي شبابك تسمعي كلامي وتسيبي كلام ربنا بقى ربنا يقول لك حياتك دي كلها هسالك عن شبابك فيما قبلها لا تزول قدم عبد الحديث اللي سمعناه كان كل واحد رجله مربوطه يوم القيامه مش هيقدر يتحرك الا لما يجاوب على الاسئله دي وانا اقول لك يا عمي سنه سنتين ثلاثه وابقى توب بعدها تسمع كلامي وتسيب كلام ربنا وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي عمرك شفت خمس شياطين ماسكين شاب بيجكروه والله لن تعد على القهوة أو خمس شياطين ماسكين بنت والله لن انت قدام المراية حط عشرين نوع مكياج قبل ما تنزلي عمرك شفت ده إخواني في الله النعيم الصعب يبدأ بنعيم الدنيا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات ربنا بيقول فلنحيينه حياة طيبة يعني ايه حياة طيبة سيدنا إبراهيم كان في النار في حياة طيبة سيدنا يوسف كان في السجن في حياة طيبة يجي الموت يتقالوا ان النعيم خلص يتقالوا ان السعادة اللي كان فيها خلصت يفاجأ ان الموت نعيم أشد من أي نعيم حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا خلاص بيبعد عن الدنيا بقى وإقبال من الآخرة خلاص بيقرب بقى من الدار الآخرة لحظة لقاء ربنا سبحانه وتعالى جاية أتته ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس تخيل وانت على فراش الموت كده بدأت تطلع شمس في شمس في شمس فيجلسون منه مد البصر آلاف الشموس طلعت عليك تلاقي الدنيا كلها منورة حواليك ثم يأتي ملك الموت فيقول أيتها الروح الطيبة اخرجي الى رب راض غير غضبان اللي كان امنية حياته في الدنيا انه هو نايم يحس انه نايم وربنا راضي عنه وربنا راضي عليه اللي كان عذابه كله في الدنيا انه ما هوش عارف ربنا راضي عنه ولا لا ثم يأتي ملك الموت فيقول ايتها الروح الطيبة اخرجي الى رب راض غير غضبان فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء لما تقلب الازازة دي كده شوف المية بتنزل زي ما صدقت انك انت تفتح لها مكان تجري منه ما صدقت اهو بالظبط كده الروح مشتاقه الى الله ياخدوها يصعدوا بها في السماء مفيش ملأ من الملائكه يراها الا ويقول ما هذه الروح الطيبه الريحه دي ريحه ايه دي ريحه عملك الصالح دي ريحه حجابك دي ريحه قيامك بالليل دي ريحه صلاتك للفجر ده ريحه غضك للبصر ده ريحه الايمان اللي كانت في قلبك ويفتح ليك ابواب السماوات السبعه يعني جنازتين جنازه في الدنيا الدنيا ماشيين بيبكوا على جسد هيدفن وجنازة في السماء أو فرح في السماء وراء هذه الروح الطيبة اللي هتصعد إلى مولاها عشان ربنا يقول صدق عبدي فاكتبوا كتاب عبدي في عليين يخلص خلاص الموت هو نازل كده قبره قالوا إن خلاص الموضوع خلاص هو في نعيم أكتر من كده إيه مفيش نعيم ده أنا اتعمل لي زفة في السماوات السبعة كلها من أعظم الملائكة في نعيم أكتر من كده ينزل القبر يلاقي واحد وشه جميل ومنور داخل عليه وثيابه جميله يقول له من انت انت مين وجهك الوجه الذي ياتي بالخير يقول له انت مش عارف مين انت مش فاكرني انت مش فاكراني انا عملك انا عملك الصالح انا وشي المنور ده خشوعك في الصلاه صوتي الجميل ده ترتيلك للقران كل ملمح من ملامح عباده من العبادات اللي انت عبدت ربنا بيها واللي انت عبدت ربنا بيها يقوم القيامه خلاص خلاص لما في القبر يفتح ليه باب الى الجنة يبص كل يوم على مشهد جديد من مشاهد جنته اللي هيتنعم فيها في الجنة كل يوم مشهد جديد من المشاهد لما يفتح ليه باب الى الجنة هو في نعيم اعظم من كده انت ساكن في شقة بتطل على البحر في اسكندرية طب ما بالك بالشقة بتطل على الجنة ما بالك لما يبقى القبر مد البصر ومساحته قد ايه ده وبيطل على الجنة وبيأتيك من نسائم الجنة وبيأتيك من روائح الجنة يقوم يوم القيامة القيامة يقول لا يمكن يكون في نعيم أكتر من نعيم اللي أنا عشته ده يلاقي الملائكة مستنياه وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم ده يومك زي ما يقولوا العريس كده ده ليلتك ده يومك يوم القيامة ده كله أفراح للمؤمنين قال تعالى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم يوم ترى كل واحد من الناس مستني يوم في بنت مستنية يوم الجواز بنت مستنية يوم ما يتقدم لها عريس شاب مستني يوم ما يتخرج انت ايه اليوم اللي انت مستنيه ربنا بيقول لك في يوم عظيم لو عرفت احداثه قلبك هيتلهف على اليوم ده امتى هيجي يوم ترى يوم خمسين الف سنة كله افراح للمؤمنين يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم النهاردة ممكن يكون الملتزم ده بيسخر يسخر منه دي لو لبست لبس امهات المؤمنين تلاقي حد بيسخر منها يوم القيامه دول اللي هيرفعوا على منابر من نور الكل بيبص لهم ويقول يا ريتني كنت معاهم يوم ترى من اول لحظه والملائكه بتتلقاك احتفال احتفال بخروجك وجون يومئذ مسفره الشمس لما تطلع على الدنيا يقول لك اسفرت الشمس انت خارج من تحت التراب شمس طالعه من تحت التراب بعد كده تاني حفله كل البشر رايحين على ارض الحشر الشمس على بعد ميل العرق لحد الاذان ولحد الرقاب وانت متاخد وانت متاخده على مكان تاني خالص فين على ظل عرش الله على المقصوره الملكيه يوم القيامه تقف في ظل عرش الله الناس في الحر وانت في ظل عرش الله الناس عاريه وانت بتكسى من حلل الجنه الناس مرعوبه وانت ملائكه الرحمن بتطمنك الناس عطشانه وانت النبي بيسقيكي بايديه عليه الصلاه والسلام من حوض النبي عليه الصلاه والسلام يا اخوانا نعيما صعد يوم القيامة ده لولا ان اهل الجنة بيبشروا بعضهم الجنة كانوا ماتوا كمدا من الافراح بتاعة يوم القيامة كانوا ماتوا كمدا من هذه الافراح بعد كده يجي حوض النبي عليه الصلاة والسلام تخيل النبي وهو بيجمع الناس والملائكة بيجمعوا مش اي حد يدخل حوض النبي عليه الصلاة والسلام هتقابل النبي هتقابل الصحابة هتقابل احبابك هتقابل السلف هتقابل والنبي بيجمع بيجمع بناء على علامة معينة غر محجلين يعني علامة الوضوء منورة منورة جبينهم ومنورة ايديهم ورجليهم اللي النور ده فيه نور الوضوء ده اللي يتاخد اللي مهمل في الصلاة اللي بتصلي على سطر وبتسيب سطر يا ترى النبي هيعرفك ازاي يوميها عليه الصلاة والسلام يا ترى انت بإهمالك للصلاة او بتضييعك للصلاة ممكن ساعتها النبي يعرفك يوم القيامة اذا كان علامة اللي النبي هيعرفك بيها هي علامة الوضوء فما بالك اللي ما بيصليش اللي ما بيتوضاش وما بيصليش ده يعني النبي عليه الصلاة والسلام هيعرفه ازاي عليه الصلاة والسلام هيدخل حوض النبي ازاي افراح ورا افراح يا جماعة على الجانب الاخر بقى ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا والعياذ بالله يبدأ العذاب من الدنيا من اول المعصية ام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا يعني ايه ربنا بيقول للعاصي ربنا بيقول للي بعيدة عن ربنا انت فاكرة انك هتسبقيني انت فاكر انك هتسبقني ازاي لو سبتك تتمتع بالمعصية يبقى سبقتني هعذب كل عاصي بمعصيته مرتين مرة عشان يوصل لها ومرة هعذبه بيها بعد ما يوصل لها الشاب عشان يكلم البنت هتطلع عينيه ويفضل يلف ويدور ويحاول يوصل من 100 سكة طب وبعد ما يوصل لها خلاص بقى ارتاح بقى وخلاص هيتعذب بيها هيفضل وهي خايفة احسن والدها يشوفها هو خايف طب انا هجيب فلوس منين احسن يتقدم لها عريس وكل يوم خناقة وكل يوم شكل يعيش في عذاب وهي تعيش في عذاب يعني ال- اللي بيعصي ربنا عامل زي اللي جاله التهاب في الزايدة فبيصرخ فخد حباية مسكنة الحباية المسكنة سكنت الألم ساعتين ولكن الساعتين دول الألم راح ولكن الزايدة انفجرت عملت له تسمم في الجسم الشاب اللي بيعصي ربنا متعذب تعبان طب يعمل ايه انزل يقعد على قهوة ينزل يقعد على قهوة يلاقي نفسه خلاص نسي بس اول ما يرجع العذاب يرجع طب اعمل ايه طب انزل روح نادي انزل روح اي مكان يروح يلاقي نفسه خلاص نسي يرجع العذاب يرجع تاني لا انت عايز فسحه كبيره بقى ينزل يروح رحله اسبوع ينسى يرجع من رحله يلاقي الاكتئاب زاد والاكتئاب ده ليه نفسه بتستغيث بيه بتقول له غذيني بالغذاء بتاعي جسمك له غذاء وانا ليا غذاء غذاء الروح القران الصلاه الايمان الصحبه الصالحه غذيني غذاء الروح يعيش حياته في عذاب زي ما ربنا قال ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا يعني ايه ضنك يعني النهارده زي امبارح وبكره زي بعده لو عملنا تسجيل لحياه الب- الشاب وتسجيل لحياته بكره وتسجيل ليومه بعده وقارنا بينهم مش هنلاقي فيه جديد خلاص بتسمع اغاني سمعت الف اغنيه كل اغنيه سمعتها الف مره حفظتها مفيش جديد طب انت سعيده لا طب انت وصلت لحاجه لا طب انتوا حققتوا احلامكم لا طب انت مكمل ليه طب انت مكمل في الطريق ليه يجي الموت يقول يا اخيرا هستريح الحمد لله ان انا هستريح من الموت اخيرا هستريح من العذاب اللي انا كنت فيه يلاقي الموت عذاب اشد من عذاب الدنيا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد الكافر أو الفاجر أو الفاجر إذا كان في انقطاع من الدنيا انقطاع زي ما الكهرباء تقطع فجأة المراوح وقفت فجأة النور قفل فجأة الميكروفون وقف انتهت على الكمبيوتر وقف كل حاجة حاجة فجأة وقفت إذا كان في انقطاع الموت بيجي فجأة لأي حد وإقبال من الآخرة أتته ملائكة سود الوجوه تخيل إنسان نايم على فراش الاحتضار وبيشوف المنظر ده قدام عينه بيشوف مد البصر ملائكة سود الوجوه كل اللي حواليه واقفين بيبكوا بيدوروا على دكتور وهو بقى في عالم تاني بقى بيفكر في حاجة تانية بقى بيبص على اللي قدامه دول هيعملوا فيه إيه ويا ترى لو ده أول مشهد زي ما كان عثمان بن عفان ينظر للقبر ويبكي فيقولوا له ليه ما تبكي يذكر أمامك يوم القيامة لا تبكي تشوف القبر تبكي قال لهم إن, إن أمرا هذا أوله ال- القبر ده أول الآخرة لحري إن أمرا هذا أول لحري بأن يستعد له هو القبر ده بداية الآخرة بس ده أول مشهد في المسلسل ده بس وإن أمرا هذا آخره ده المشهد الختام الدنيا حري بأن يزهد فيه هي إيه الدنيا دي إيه الدنيا لما ده المشهد الأخراني بتاعها بعد كده يلاقي في القبر خلاص واحد داخل عليه شكله وحش ريحته وحشة لبسه وحش لونه وحش يقول له من أنت فوجهك الوجه الذي يأتي بالشر أنت مين يقول له يا ما أنتش فاكرني يا راجل ما أنتش فاكر 500 علبة سجاير شربتهم ما أنتش فاكر 300 كلاب اتفرجت عليهم ما أنتش فاكر 2000 فيلم اتفرجت عليهم ما أنتش فاكر 300 ليلة قضيتهم على قهاوي بتشرب في الدخن وبتشرب ما انتش فاكرني انا عملك السيء انا عملك انا معاك لحد يوم القيامة انا كل عمل في معصية ربنا انت ما تبتش منه انا عملك هتبص لوشي هتفتكر تركك للصلاة هتشم ريحتي هتفتكر التدخين واللي انت كنت بتشربه هتبص لصوت الاجاش هتفتكر ان انت ما كنتش بتقرأ في كتاب ربنا انا عملك انا عملك متجسد في شكل واحد هفضل معاك ليوم القيامة افكرك بكل معصية عملتها يجي يوم القيامة يقول خلاص انا خلصت من العذاب اللي تحت التراب ده يفاجأ ان يوم القيامة يوم اشد من كل هذا يا اخوانا الموضوع كبير يا اخوانا الموضوع كبير الفرق بين الجنة والنار مش الفرق ما بين انتر كونتيننتال او فندق سبع نجوم وما بين آه، ليمان طره او ما بين سجن من السجون ما هوش الفرق ما بين قرية سياحية على شواطئ اوروبا وما بين سجن من السجون حد دخله الفرق من الجنة والنار أكبر من كده الفرق بين النعيم والتعاسة النعيم اللي بيعيش فيه المطاع لربنا والتعاسة اللي بيعيش فيها البعيد عن ربنا أكبر من كده أكبر من كده بكتير الشاب دلوقتي يعني سبحان الله تيجي تكلمه أي السؤال اللي يعني كثيرا ما يأتي في أي كلية أو في أي جامعة يقول لك يعني هو الحب حرام ولا حلال طب أنت قصدك حب مين قصدك حب الأب ولا حب الأم ولا حب ال- ولا حب ان ان الواحده تحب صاحبتها ولا ان الواحد يحب اخوه في الله انت قصدك على قصدكوا على ايه يا شباب الحب اللي بين الولد والبنت يا جماعه طيب انتوا رايكم في ايه تلاقي نص ال- الدنيا اتقسمت نص النص يقول لك حرام ونص يقول لك حلال سبحان الله العظيم يعني لما هي دي مشاكل الشباب الوقت هي دي هموم الشباب الوقتي قصة الحب بتبدأ في مكان من ثلاث أماكن يا جماعة حد عارفهم يا إما في الجامعة يا إما في الدروس المختلطة يا إما في المدارس المشتركة يعني في المؤسسة التعليمية يعني المؤسسة التعليمية دلوقتي هي اللي بتخرج لنا كل قصص الحب أو 95% من قصص الحب الشاب بيدخل في المدرج أو يقعد في الدرس المختلط ويبدأ قاعد في المدرج وهو معتقد إن هو طالب علم ومعتقد إن أنا جاي هنا أطلب علم وماليش دعوة غير بالعلم وحاطط الكتاب تحت باطه كده وإيه أنا جاي الكلية دي عشان أتعلم ماليش دعوة بأي حاجة تانية ويقعد في المدرج بتاعه يبدأ يستمع للدكتور وهو بيشرح يفاجئ بعد نص ساعة إنه مش فاهم أي حاجة من الكتاب فيبدأ يبص على الناحية التانية كده فعينيه تقع على أخت من الأخوات استغفر الله العظيم وأتوب إليه فيبدأ يستغفر ربنا ويتوب إليه ويتوب لربنا خمس ست مرات كده وهو قاعد وبعد كده يبدأ يركز مع الدكتور تاني يفاجئ إنه مش فاهم أي حاجة من اللي الدكتور بيقولها برضه لسه فيبدأ رقبته لا إراديا تروح الناحية التانية على نفس المكان اللي راحت عليه وبعد كده يبدأ عينيه تروح للدكتور وتروح للأخت وتروح للدكتور وتروح للأخت وبعد كده يكتشف إن مفيش وجه مقارنة فيبدأ يقرر ان خلاص عينيه ما عادتش هتبقى مع الدكتور بعد كده ويتنازل عن نظرية طالب العلم اللي كان داخل الكلية بيها وتبدأ عينيه تتابع اختنا الفاضلة يروح البيت بتاعه يبص كده للسقف كده ويقعد يبص والدته تدخل مالك يا ابن انت جعان ولا حاجة يقول لا لا انا بفكر في موضوع بس ابوه يبص عليه يا ابني انت سخن يقول له لا لا لا لا انا بس في موضوع شاغلني انا كويس الحمد لله طيب يا ابني يجي اخونا تاني يوم خلاص قرر ان هو لا طالب علم ولا حاجة يبدأ يدور يا ترى اختنا فين هو داخل طبعا نايم الساعة 7 الصبح وصاحي الساعة 8 الصبح وجاي وشه منفوخ وعينيه مقفلة وما هوش شايف قدامه اول ما يشوفها يفوق ووشه يحمر وودانه تقف ويبدا ي- ايه يبدا يستيقظ تاني ويبدا يركز مع الموضوع ده تاني يفضل شهر يا عيني يبص وهو مش عارف يعمل ايه بيحاول يوصل باي طريق وهو لسه في المرحله الاولى مرحله اولى انهيار مرحله اولى انهيار لسه بيبص مش عارف يعمل ايه يبدا يبص كده طب اتصرف ازاي طب اتكلم ازاي وبعد شهر او شهرين يكتشف ان هي مصاحبه واحده صاحبه صاحبه فيبدا يعرف سكه يقدر يوصل لها منها فيبدا يتذلل صاحبه شهر عشان صاحبه ي- يرتب لقاء يقدر يتكلم معاه فيه فبعد شهر او بعد شهرين يقدر صاحبنا اخيرا ان هو يقف مع اختنا الفاضله اللي باصه في الارض دايما طبعا وما هياش عارفه اي حاجه في اي حاجه وما هياش واخده بالها من نظراته اللي بقاله ثلاث شهور قاعد يبص لها فيها بعد كده يبداوا الاثنين يرسموا على بعض يدخلوا في المرحله الثانيه مرحله الرسم مرحله الرسم بتبتدئ بان هو يحكي عن بطولاته وهي تحكي عن بطولاتها هي تحكي عن الشارع اللي لما نزلته امبارح كل الناس وقفت على رجلي وطابور العرسان اللي واقف على الباب كلهم مستنيين اللحظه اللي والدها ياذن ان هي تدخل ان هو يدخل فيها حد منهم وتقعد تحكي عن البطولات بتاعه المعاكسات اللي بتحصل لها وهو يقعد يحكي لها بقى عن لما خلصوا العميد من بين ايديه وهو كان زعلان وبيصمم ان هو ولكن لولا بس ان هم خلصوا العميد من بين ايديه ما كانش حصل ده وعن البطولات اللي هو عملها امبارح وازاي دخل ل 50 شاب ونيمهم في الارض كلهم ويفضل هو يدي بطولات واختنا تبص له وتسبل لحد ما بعد فتره ندخل في مرحله ثالثه انهيار مرحله ثالثه انهيار ممكن تبقى في في عيد الحب العيد الصغير او العيد الكبير وهو نازل في الفالنتين ومكتئب وقاعد يشرب من سيجاره لسيجاره ويرمي السيجاره بعد نفسين تقول له انت متضايق ليه؟ لا انا في بس موضوع تعبني طب انت ايه اللي مضايقك؟ انا في موضوع موترني سيبيني ايه بس؟ انا بحب واحده وعايز اقول لها وخايف انها تصدني لا مش هتصدك قول بس والله ما هتصدك لا انا خايف انها تصدني والله ما هتقول لك لا بس انت قول احد الشباب اللي دلوقتي بقى بفضل الله داعيه الى الله يعني ما شاء الله يعني بقى حاجه ربنا يفتح عليكم جميعا يا شباب في دينه يا رب اللهم امين بقى يعني فضل الله يعني من الدعاء فكان يعني بيقول لي يوم ما كان لسه شاب كده في اول الكليه فبيقول لي فبيكلم بنت بقى وبيعرض عليها وانا متضايق وانا بحب ومش عارف ايه قالت له لا انا رافضه ان احنا يعني فهو خلاص فسابها بقى وبعد عنها فجت له بعدها بتقول له وانت بعدت ليه؟ قال لها ما انت قلت لا قالت له ما البنت المحترمه لازم تقول لا هي هتقول لا وبعد كده وهو هيبدا يلح عليها انها مش يعني مش من اول مره كده تقوم قايله له اه فيبدا يتولد قصه حب جديده ولكن يعني طبعا يجي يقول لها التليفون ونتكلم في التليفون تقول له لا احنا حبنا غير اي حب احنا حبنا طاهر وبريء كل الشباب اللي واقفين مع بعض دول حاجه واحنا الاثنين حاجه تانية وتيجي تكلمه تقول له يا ابني الحب كده بالطريقه دي حرام كل نظره حرام كل وقفه حرام حرام يقول لك لا لا انت مش عارف الحب الطاهر اللي بينا العشر ساعات اللي بنقفهم في الجامعه كل يوم ما بنتكلمش غير عن ربنا وبنك- وبنسمع لي قران وبسمع لها قران وبعد كده بنروح نقعد نتكلم 8 ساعات طول الليل في عروض فودافون الاخرانيه اللي هي اتكلم ببلاش اقعد اصحيها لقيام الليل وهي بتصحيني لصلاه الفجر ده بتعدي على طاعه ربنا ده انا خايف لو سابتني ان انا انتكس وهي لو انا سبتها ممكن تسيب الدين ده علاقتنا دي اساسيه لاستمرار التزامنا وصلتنا بالله سبحانه وتعالى بتبدا تتكلم معاه خلاص هو مقتنع تمام الاقتناع ان الموضوع بهذه الطريقه نبدا ندخل في مرحله رابعه انهيار مرحله رابعه انهيار ايه ان الوقت والدتها ما هياش عارفه هو متوقع ان لغايه دلوقتي لسه مامتها مش عارفه تيجي تقول له ماما هعمل ايه مع ماما يقول لها طب ماما عايزه تشوفك طب اروح لها فين ماما عايزه تشوفك في الشغل يروح لها الشغل صاحبنا يروح بقى يلبس احسن لبس عنده ويحط نص ازازه برفان ويروح لماما في الشغل ويبدا يتكلم مع ماما وبعد كده تاني يوم ايه راي ماما خلاص الولد ضحك على بنت امها الحمد لله الموضوع خلص ويبدا مع كل مكالمه اخبار ماما ايه وازاي ماما وبلغي ماما ان انا بحب ماما قوي وتبدا مامتها تقول لها قولي لي اخبارك يا بنتي ليه مش حاجه يا بنتي اللي انت بتعمليه ده حاجه عاديه بس عشان انبهك تعملي ايه عشان اعرفك عشان اديكي خبره عشان اديكي خبره في الحياه وتبدا القصه بعد كده تتطور للمرحله الخامسه انهيار يروح يقول لها انا انا شاب وانت لسه شابه واحنا الاثنين يعني نفسنا ان احنا نتجوز ومفيش قدامنا دلوقتي جواز وانا لو رحت لوالدك هقول له ايه؟ هقول له انا انت بتشتري راجل يا عمي مش هيرضى ان هو يشتري راجل وقدامي 50 سنه على ما اكون نفسي طب الحل ايه؟ الحل ان حل شرعي لان كده العلاقه دي حرام طب الحل ايه؟ الحل الشرعي الحلال ان احنا نتجوز عرفي ونكتب ورقه والورقه يبقى عليها شهود وابشري انا عمري ما اتخلى عنك ابدا والعلاقه بتاعتنا دي علاقه غير اي علاقه والجواز العرفي بتاعنا غير اي جواز عرفي وال آه، والقصه زي ما انتم عارفين يا شباب بعد كده القصه بتتطور زي ما انتم عارفين هي بتبدا من اولها بس سبحان الله العظيم ويجي الشاب في الاخر يقول لك هو الحب حرام ولا حلال يا ترى الحب حرام ولا يا ترى انا مش هقول له الحب حرام ولا حلال انا اقول له الاختلاط من اولها حرام ولا حلال الاختلاط ان ولد وبنت يقفوا في الجامعه يقفوا في الجامعه يتكلموا مع بعض في كشكول المحاضرات هي دايما بتبدا بكشكول المحاضرات دايما بتبدا بحاجه او هي جايبه بنت اختها الصغيره والله ما شاء الله البنت الجميله دي مين يعني الطرق بتاعت الشباب ما شاء الله متطوره جدا والاساليب بتاعتهم ما شاء الله متطوره جدا الاختلاط كل علاقه جريمه اللي يهتز لها عرش الرحمن والعياذ بالله كان اولها اختلاط كل علاقة محرمة كان أول اختلاط كل جواز عرفي كان أول اختلاط كل معصية من معاصي الشهوة كان أول اختلاط الاختلاط ده الكبري يا شباب الكبري ال- البنات هنا والأولاد هنا لو الكبري ده اتفتح خلاص كل المعاصي والكبائر والموبقات هتنتشر في المجتمع بمجرد بس ان المنظر بتاع المدرج اللي نصه ده بنات ونصه ده اولاد اتعمل خلاص بعد كده خلاص عشان كده لما بيحاولوا يدمروا السعوديه دلوقتي يدمروها ازاي يضغطوا عليها انها تعمل جامعات مختلطه هم عارفين يعني إيه اختلاط بريطانيا لما جت احتلت مصر كان لها اربع مطالب من مصر واحد من الاربعه الاختلاط وعمل مؤسسات تعليميه فيها اختلاط هم عارفين يعني ايه اختلاط عارفين الاختلاط وانك انت لا لا مش هيحصل حاجه زي هتجيب لي النار جنب البنزين وتقول لي مش هيحصل حاجه هتولع هتولع هتولع هتولع اخواني في الله قضية الشباب قضية الطاقة الرهيبة اللي جواكم دي يا شباب تروح لفين دينكم محتاجكم انتوا امل الدين ده وكل بنت من بناتنا واخت من اخواتنا وشاب من شبابنا امل الدين ده النبي عليه الصلاة والسلام يصدر قرار من مكة بالطرد فورا لرسول الله صلى الله عليه وسلم سنة عشرة مكية يصدروا قرار بطرد النبي عليه الصلاة والسلام ما ينفعش يروح بيته مفيش وقت يجيب معاه حتى اي اموال ما ينفعش يجيب دبة معاه يخرج النبي عليه الصلاة والسلام من مكة هيروح فين مفيش قدامه غير الطائف طريق الطائف 90 كيلو رايح و90 كيلو جاي يعني 180 كيلو كنت بفكر نعمل عمرة ونعمل رحلة بأتوبيسات غير مكيفة من مكة للطائف مش رحلة على الرجلين رحلة في أتوبيسات غير مكيفة اللي كنت بكلمه هناك أستاذ في الجامعة هناك قال لي قال لي يبقى ما حدش هيوصل معاك الطائف لأن كل اللي هناك هيموتوا هيفطسوا على ما يوصلوا قلت سبحان الله أمال النبي عليه الصلاة والسلام 180 كيلو رايح جاي عليه الصلاه والسلام على رجليه معهوش غير صحابي واحد يقابل 30 قبيله في الطريق يعرض الاسلام على قبيله قبيله وكل قبيله ترفض ويعرض الاسلام على اللي بعدها وترفض ويطلع على اللي بعدها ترفض يطلع على اللي بعدها لحد ما يوصل للطائف عليه الصلاه والسلام يقعد تسعة ايام يلف على بيت بيت يلف على واحد واحد ده يقول له اما وجد الله غيرك ليرسله يقولوا للنبي عليه الصلاه والسلام كده وده يقول له لئن كنت كذابا فانت اقل من ان اكلمك وده يقفل الباب في وشه وده يهين النبي عليه الصلاه والسلام تسعة ايام لحد ما الطائف يقرروا ان هم يخلصوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاص ما عادوش قادرين يستحملوا طب الحل ايه يعملوا ايه يقرروا ان هم يجيبوا الاطفال والخدم والعبيد والسفهاء والصبيان وكل واحد معاه كبشة حجارة ويجري ورا النبي عليه الصلاة والسلام يحدفوا بالحجارة دي تيجي في رأس الحبيب عليه الصلاة والسلام دي تيجي في قدم الحبيب عليه الصلاة والسلام لحد ما رجلين النبي عليه الصلاة والسلام تنفذ انا عايزك تتخيل والنبي خارج من الطائف لو المنظر ده اتصور من فوق منظر واحد داخل يدعو الناس الى الله وهو خارج من البلد والبلد خارجه تقذفه بالحجاره كل ده عشانك وكل ده عشانك النبي عليه الصلاه والسلام تخيل وهو راجع من الطائف على مكه هو مطرود من مكه عليه الصلاه والسلام ما عرفش يدخل مكه راح احتمى في كهف او غار على اطراف مكه لحد ما حد يامن النبي عليه الصلاه والسلام ان هو يدخل من مكه مطرود من الطائف ومطرود من مكه زي انت طردت من مطروح ده برضوك واقف انت في الجو طب اروح فين هروح في انهي بلد هروح في انهي مكان تخيل لو النبي عليه الصلاه والسلام وهو هدومه متمزقه بعد هذه الرحله وهو رجليه الاثنين بتنفس بدل ما يرجع من طائف على مكه رجع من الطائف على جامعه اسكندريه رجع من طائف على الجامعه الامريكيه او الالمانيه او البريطانيه او الفرنسيه او الروسيه رجع من الطائف على القصر الليبي رجع على نادي الجزيره او نادي الشمس او نادي رجع من الطائف على مدينه الانتاج الاعلامي رجع من الطائف على على اي قهوه من قهوات الشباب دلوقتي تخيلوا النبي عليه الصلاه والسلام وهو بالمنظر ده ورجليه بتنزل في هدومه بهذا المنظر وبعد 180 كيلو مشهد هو القائد بدل ما يرجع على مكه رجع يشوف ثمره صحته رجع يشوف ثمره تعبه رجع يشوف ثمره كفاحه عليه السلام. راح لاي شاب او راح لاي فتاه راح لاي بيت فيه شاب او اي فتاه ده النبي عليه الصلاه والسلام وجايب المنظر ده شاب من شعب بتاعته فاتح التلفزيون على Showtime او روتانا او او ميلودي او اي قناه وهو ماسك سي دي اخر سي دي نازل العمراء حد من العمراويه او التمراويه وفي نفس الوقت بيشيط او داخل على ال group بتاعته على الفيسبوك بيكلم واحده او بيبعت لواحده او بي share للبنات اللي هو حاططهم ضايفهم عنده على الفيسبوك في ال group بتاعته وهو بيعمل كده فجاه الباب خبط جري على الباب يشوف مين بيبص لقى واحد الهدوم بتاعته عليها اثار سفر طويل وممزقه ورجليه بتنزف ولكن وشه كانه بيضخ نور مين قال له انا محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله حبيب الله عليه الصلاه والسلام ده انا مشتاق لك قوي يا رسول الله ده انا كان نفسي يا رسول الله ان أنا اشوفك اشوف حبيب الله عليه الصلاه والسلام جه يمد ايده عشان يفتح الباب افتكر الحاجات اللي هو مشغلها ثانيه واحده يا رسول الله هقابلك كده ازاي في نفس الوقت اللي اختنا كانت قاعده قدام المرايه خلصت 10 انواع مكياج ولسه بتخلص في الخمس انواع الباقيين وايديها الثانيه ماسكه ازازه البرفان وبتحط منها استعدادا لان عندها ميعاد نازله ليه وهي قدام المرايه بقالها ثلاث ساعات بس لقت الباب بيخبط بتجري على الباب تشوف مين لقت واحد بنفس المنظر ده وشه بيبخ نور عليه الصلاه والسلام قالت له مين قال لها محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله حبيب الله يا رسول الله ده انت وحشني قوي جايه تمد ايدها على الباب افتكرت هرد على النبي ازاي عليه الصلاه والسلام ده انا راسي مش متغطيه جرت تدور على طرحه جرت مش لاقيه طرحه اول مره تكتشف ان هي معهاش طرحه عشان حتى تصلي بيها في الاخر لقت الطرحه بتاعت جدتها اللي هي بتلبسها ساعه الصلاه لبستها وجايه تجري على الباب بتفتح الباب افتكرت يا نهار ابيض المكياج اللي على وشي لازم اغسل وشي الاول ثانيه واحده يا رسول الله عليه الصلاه والسلام جرت تغسل وشها غسلت وشها وجرت تاني على الباب جايه تفتح الباب افتكرت يا نهار ابيض طب المكياج ولقيت له حل طب البرفان انا هعمل فيه ايه هعمل ايه استنى يا رسول الله عليه الصلاه والسلام صاحبنا جري على الاوضه بتاعته بسرعه يحاول ان هو يقلب القناه على اي قناه اسلاميه اكتشف انه مشفر القنوات الاسلاميه المفروض ان احنا بنشفر القناه الثانيه ده مشفر القنوات الدينيه مفيش قناه دينيه طب اعمل ايه طب اوقف ال... افصل الويندوز ازاي في الكمبيوتر م- مربوك مش عارف في الاخر شد كل الفيش من الكهرباء عشان يقفل كل حاجه وجري يفتح للنبي عليه الصلاه والسلام وهو بيمد ايده على اوكرة الباب افتكر يا نهار ابيض ده انا لسه الصور بتاعت الممثلين الاجانب والممثلات والمغنيات والفنانات وال... كل ده ثانيه واحده يا رسول الله عليه الصلاه والسلام اروح اشيل ده الاول راح يشيل الورق من كل الحيطان يقطعه عشان يرميه في صندوق القمامه وهو بيرميه لقى سي دي اغاني وقع ياه كل دي السيديهات اللي عندي انا نسيتها هي والشرايط اللي عندي بدا يلمها كلها عشان يرميها في صندوق القمامه احسن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيشوفها بعد كده بيجري على النبي عليه الصلاه والسلام بيفتح الباب لقى ما لقاش النبي عليه الصلاه والسلام بيبص على السلم لقى النبي نازل يا رسول الله انا فتحت خلاص انا فتحت خلاص يا حبيب الله طلع النبي عليه الصلاه والسلام اول ما دخل النبي صاحبنا قلبه وقع في رجليه يا نهار ابيض نسيت اطفي السيجاره الجو كله ريحه سجاير بدا يحاول يتخلص من اي اثر بسرعه والنبي عليه الصلاه والسلام قاعد فالنبي لقى جيب القميص بتاعه منفوخ فالنبي بيقول له انت وصلت لفين في المصحف اللي في جيبك ده قال له ده مش مصحف يا رسول الله ده علبة سجاير يا ريته كان مصحف يا رسول الله ده انا اخر مرة مسكت فيها المصحف كانت في رمضان اللي فات كانت من تسع شهور اخر مرة قريت فيها المصحف اخر مرة صليت فيها ركعتين قيام ليل اخر مرة وظبت فيها على الصلاة و- وهو قاعد مع النبي عليه الصلاة والسلام الاذان الدم يا ترى كل مرة بتنزل تصلي في الجامع يا ترى كل مرة بتقف تصلي اول ما الاذان بيدن ولا المرة دي عشان النبي عليه الصلاة والسلام بس موجود يا ترى يا اخوانا متوقعين ان النبي هيعمل ايه عليه الصلاه والسلام متوقعين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعتها هيعمل ايه انا مش متوقع ان هو هيزعله او انه انا متوقع ان هو هيحضنك وهياخدك في حضنه وهيبكي وهيقول انت اللي انا ضحيت بحياتي عشانك انت اللي انا استحملت ان انا اطرد رميا بالحجاره عشانك واطرد من مكه عشانك وثلاث سنين في مجاعه في شعب ابي طالب سيده خديجه تموت من المجاعه عشانك واستحملت عشانك وكل بناتي وولادي يموتوا في حياه عيني الا السيده فاطمه في نفس اليوم اللي يموتوا فيه اخرج اجاهد فيه او ادعو فيه الى الله عشانك انت اللي استحملت كل ده عشانك هي دي ثمرة عمري هي دي ثمرة حياتي هي دي ثمرة قبور الصحابة اللي اتفرقت في الارض كلها يا شباب الموضوع كبير موضوع الشباب موضوع الامل اللي دينكم مستني منكم كل واحد منكم امل كبير قوي من امل الاسلام كل واحده منكم امل كبير قوي من امل الاسلام اوعى تستقل نفسك انتوا لازم تبقوا انجح ناس في الدنيا وفي الدين انتوا لازم تبقوا انجح ناس في كل حاجة في كل حاجة في دنيتكم وفي دينكم دينكم مستني منكم كتير الفصام النكد اللي هو الشاب يقول لك دنيا ولا دين انا محتار دنيا ولا دين مين يا ابني اللي حيرك مين اللي حطك في الاختيار ده اصلا مين اللي قال ان دي معادلة صعبة اصلا دي المعادلة السهلة دي المعادلة السهلة انك تبقى ناجح كنت مرة مع اتنين شباب وكان لسه ما التزموش وكان واحد منهم من الاوائل في كلية الطب فبدعوهم للالتزام فاللي من الاوائل كده في النص كده قال للتاني ايه طب وهنجيب وقت للدين منين يعني هنجيب قال له نعم وكنت تجيب بتجيب وقت للقهوة منين وكنت بتجيب وقت للرحلات منين وكنت بتجيب وقت للفسح منين اشمعنى الدين عمركم شفتوا يا شباب شاب بيقول انا مش عارف اجمع ما بين الدراسة والقهوة عمركم شفتوا شاب بيقول انا مش عارف اجمع ما بين الرحلة والقهوة اشمعنى في الدين الشاب بيقول لك انا مش عارف اجمع اجمع يا ابني اجمع وربنا هيعينك وربنا هيسددك يعني يا شباب قبل ما اسيبكم باذن الله سبحانه وتعالى يعني انا عارف التساؤلات اللي بتزور كثير من الشباب نصها الحب حرام ولا حلال ال- انا الاسئله بقى ايه يعني حشي على هذا المتن زي ما انت عايز تحشي بقى الاسئله بتاعت معاصي الشباب ومشاغل الشباب وهموم الشباب ويعني الحاجات اللي هي بتعد مشاكل الشباب النص الثاني هو يعني ايه سلفيه وهم مين السلفيين دول وايه العلمانيه دي ومين الناس اللي بيقولوا فصل الدين عن الدوله انا عايز بس يا شباب يعني قبل ما اسيبكم يعني اقول لكم يعني حد منكم يوم عاشوراء بيقف يلطم ويقول يا حسين حد منكم بيعمل كده حد منكم بيروح يطوف لما يقع في ازمه ولا عايز ينجح في مادتين بقاله خمس سنين فيهم بيقوم رايح جايب خروف ورايح للبدوي ويذبحه عند البدوي يقول يا بدوي اشفي يا بدوي نجحني في المادتين محدش حد منكم بيقول انه ممكن يدخل الجنه من اي طريق غير طريق النبي عليه الصلاه والسلام محدش يبقى هو انتوا السلفيين يا جماعه السلفيه هي ان انسان سليم العقيده انسان على الدين الصافي الطاهر اللي النبي عليه الصلاه والسلام سابنا عليه من 1400 سنه هي دي يا اخوانا طب الاخوان والسلفيين والمشاكل بتفرقوا الدين دي عامله زي ال- زي الاوس والخزرج زي المهاجرين والانصار الموضوع بسيط يا جماعه كلها القاب شرفيه هو انت لما تقول انا سكندري يبقى معناه انك انت مش مصري وانا لما اقول انا منصوري ولا انا القاهري معناه ان انا مش مصري دي كلها اسماء اللي كان بيعمقها اساسا امن الدوله اللي كان بيعمقها اساسا امن الدوله ولكن طيب ايه موضوع فصل الدين عن الدوله يعني بالله عليكم يا شباب لما تسمع كلمه فصل الدين الدين يطلع له قرار فصل الدين يتفصل زي واحد ماسك سكينه وعايز يفصل رقبه واحد عن جسمه الدين يتفصل الدين دين ربنا ربنا بيقول ان الحكم الا لله وهم بيقولوا اي حد يحكم الا الله سبحانه وتعالى اي حد يتكلم في الاقتصاد الا ربنا اي حد يتكلم في السياسة الا ربنا ربنا بيقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك اللي بيقسم الله وبيقسم بالله وبيقسم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبيقسم على ان لا يؤمنون حتى يحكموك قضية شرع ربنا يحكم ولا ما يحكمش عاملة بالظبط زي قضية ربنا واحد ولا مش واحد في الدين بتاعنا دي قضية عقيدة اكبر جريمة ان انا ابقى جايب لك انت هتموت من الجوع وانا جايب لك طبق اكل تقول لي انا نفسي انا نفسي اشرب بس انا خايف احسن يكون العصير ده مسموم انا خايف احسن يكون الاكل ده مسموم انا هسمك طب تخيل بقى اللي بيقولوا ربنا خايفين احسن يكون شريعتك مسمومه يا رب خايفين احسن لو طبقنا شرعك نضيع سيدة هاجر لما سيدنا ابراهيم سبع عند الكعبه الواحده قالت له الله امرك بهذا اشار براسي ان نعم قالت اذا فلن يضيعنا ربنا مش هيضيعنا ابدا واحنا معاه ربنا مش هيضيعنا واحنا على شريعته يا اخوانا يا اخوانا اخطر دعوه الوقت يعني احنا الوقت يا جماعه مصر اول مره بتتنسب حريه حقيقيه في حياتها اول مره يمكن من 60 سنه ولا 70 سنه بتتناسب حريه حقيقيه الوقت اللي بيحصل يا شباب اللي بيحصل ده حاجه في غايه الخطوره انتوا كل واحد منكم مسؤول الوقت ما تستقلش دورك في اللي بيحصل اول ما بدانا نتناسب الحريه حصلت خناقه على البلد يا اخوانا البلد لسه مش بلدنا البلد لسه مش بلد الليبراليين لازم مصر تبقى ليبراليه العلمانيين بكل الاله الاعلاميه اللي معاهم لازم مصر تبقى علمانيه الخ- يا اخوانا لسه مش بلدنا انتوا كده بتضيعوا كل اللي اتعمل العمل الوقت اهم حاجة ان البلد دي يبقى الحرية فيها ما هياش شحاتة الشعب بيشحتها كل يوم جمعة في ميعاد التحرير في ميعاد التحرير ادونا حتة حرية الله يكرمكم الله يكرمكم حسب اللي ظلمونا الله يخليكم حسب رئيس الجمهورية كل يوم جمعة بنشحت حتة حرية لا يا اخوانا عايزين الحرية دي تبقى قانون عايزين الحرية دي تبقى دس- دستور في البلد عايزين الحرية دي تبقى خلاص حرية ان ان ان عضو مجلس الشعب ده انت فعلا تختاره ان عميد الكليه ده رئي- اساتذه الجامعه اللي يختاروه ان رئيس الجمهوريه فعلا الشعب هو اللي يختاره ان اي انتخابات في البلد اي حاجه انتخاب في البلد حقيقي احنا الوقت جايين جايين يولعوا الدنيا طب بتولعوا الدنيا ليه احنا الوقت لسه البلد مش بلدنا لا بلدنا ولا بلدكم اصلا ولا حد فينا كسب حاجه احنا عاملين بالظبط زي واحد شغال في مصنع عند واحد والواحد ده ظلمه عمل ثوره عليه قام مديله 5000 جنيه في جيبه قال له خد واسكت خدهم وسكت لا غير قوانين التعامل مع العمال ولا غير قوانين الاجور شويه وهيرجع يظلم تاني القوانين اللي جه بيها مبارك لسه موجوده مبارك كان اعظم مربي مبارك مشي وساب نص مليون مبارك في البلد بيرتبوا صفوفهم الوقت عشان يرجعوا يمسكوا البلد تاني الناس دي فاسده ولا تتخيل الحياه بدون فساد عارفين اخرجوا ال لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون في الوقت ده احنا نيجي نمسك في خناق بعض في الوقت ده نولع الاعلام الحقوا اللي قطع ودن ودن واحد ودن مين يا اخوانا ودن مين عشان خ- خمسين ولا تلاتين صعيدي هجموا من رجاله الصعيد هجموا على واحد هناك متهم بفتح بيوت بغاء ففي التسجيلات واحد بيقول انا سمعت واحد بيقول يا شيخ شريف ولا يا شيخ خ- خلاص بقت السلفيين اللي عملوها والحقوا هيكبوا ميه نار وعارفين ان كل ده كذب وعارفين ان كل ده تضليل احنا اعلامنا مأجور احنا اعلامنا مغرض احنا اعلامنا ما بيزقش البلد في اتجاه مصلحتها العلمانيين والليبراليين الوقت يا اخوانا خطر حقيقي باللي هم بيعملوه ده البلد لسه مش بلدنا المفروض الشعب كل الوقت يتكاتف ان البلد بتاعتنا ترجع لنا يوم ما صوتك هو اللي هيعين رئيس الجمهوريه بقت بلدك ده حقيقي حقيقي انما لحد دلوقتي لسه مش بلدنا لسه لحد دلوقتي سلطات البلد ما هيش في ايدينا قضيه فصل الدين عن الدوله قضيه ان احنا نقول لربنا مالكش حكم علينا قضيه ان احنا نعامل ربنا زي ملك بريطانيا يملك ولا يحكم قضيه ان احنا نقول لربنا لا قضيه ان احنا نعمل للدين اقامه جبريه جوه الجوامع قضيه ان احنا نطلع للدين اعدام سياسي قضيه ان يطلع واحد ويقول لك انا ما اقدرش اقول لربنا انت دكتاتور طب ما انت قلتها خلاص ما انت قلت لما اقول لك ما تخدش عليا في البيت احسن لو شفتك هتنفذ واطردك طب ما انا طردتك قرار قضيه الجرأه على شرع الله كل كلمه على شرع ربنا هي كلمه على ربنا وكل شك في شرع ربنا هو شك في ربنا سبحانه وتعالى قضيه في غايه الخطوره يا اخوانا كل واحد منكم مسؤول عن دينه دينك الوقت بيتحارب دينك الوقت بيطعن دينك الوقت بيعتدى عليه كل واحد منكم مسؤول كل واحده منكم مسؤوله عن الدين وعن الاسلام الموهبه اللي عندك سخرها للدين انت عندك موهبه عندك موهبه في النت عندك صفحه على الفيسبوك عندك سخرها لدين ربنا ونصر دين ربنا بتعرف تتكلم ادعو الى الله معاك فلوس هاتي ضحي بشيء من فلوسك وهاتي حاجات عن الحجاب واديها لزميلاتك يا اخوانا كل واحد مننا يشتغل واول خطوه ان انت نفسك انت نفسك تبقى انسان صالح انت نفسك ساعه ما الاذان يبدا خلاص انت انت في الجامع ساعتها انت نفسك تبقي من اولها كده لبسك زي لبس امهات المؤمنين اخواني في الله الموضوع كبير ربنا يرفع بكم الاسلام ويرفعكم بالاسلام ويعز بكم الاسلام ويعزكم بالاسلام يعني انا في غايه السعاده ان احنا اتقابلنا مع بعض وفي غايه السعاده باللقاء الجميل ده اللي احنا جمعنا مع بعض ربنا ينجحكم يا شباب وربنا يجوزكم يا شباب وربنا يجعلكم انجح ناس في الدين وفي الدنيا يا رب وربنا يجوزكم يا بنات وربنا سبحانه وتعالى يعني يجعلكم اسعد الناس في الدنيا وفي الاخره انه ولي ذلك والقادر عليه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت ختاما بعد هذه الدرر التي سالت من فم شيخنا فضيلة الشيخ الدكتور حازم شمان لا يسعنا إلا أن نقول له جددت نبض قلوبنا لسان حاله قائلا وما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصه أطو الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن سيرت أحمل لي نبيا آه، فضيلة الش... آه، خالص الشكر والتقصير آه، لفضيلة آه، الأستاذ الدكتور عميد كلية الزراعة هشام جابر ونتمنى له عاجل الشفاء والأستاذ الدكتور وكيل كلية الزراعة آه، الدكتور سيد أبو شوشة وفضيلة الأستاذ الدكتور محمد إسماعيل آه، عميد كلية علوم وفضيلة الأستاذ الدكتور علاء الدين رمضان وجزاكم الله خيرا وطبتم وطبا من شكر